الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال إبراهيم الحربي إبراهيم بن إسحاق الحربي أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه فالقدر لغز كبير حار في فكه اذكياء العالم وما وصلوا بعد الابحار فيه الا الى الحيره وكثير منهم تزندق وكثير منهم خرج من المله لان القدر سر من اسرار الله عز وجل متعلق بعلمه وحكمته لماذا يغني هذا وهو سفيه فاجر ويبكر هذا وهو تقي غني فك هذا اللغز من اولى بالمال آه الفاجر الذي ينفقه على شهواته وندواته أم هذا الفاضل الذي لو كان المال في يده لأطعن حتى الكلاب والله عز وجل لا يحب الفساد فيعطي هذا للمفسدين ويحرم الأتقياء حل اللغز ده الأمم الفاجرة الكافرة اللي كاتمة على نفسنا النهارده اللي فيهم كل الموبقات بدءا من الكفر إلى انحلال المروءة حتى المروءة مش من... آه ان سيطرة الامم الكافرة على المسلمين اليوم مع ما هو فيه من الكفر والفسوق والعصيان وكما قلت ما فيش مروءة كمان واحنا معانا القرآن ومعانا السنة واحنا اخر الامم وامتنا افضل الامم بالنصوص القاطعه ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ عايز حد يحل لي اللغز طبعا ده لغز سهل حله اللغز ده بالذات سهل حله من حوالي شهر ونص طيرت وكالات الانباء ان محكمة اسبانية حكمت على امام مسجد بالسجن اربعة عشر شهرا ليه؟ لأن الرجل ألف كتابا عن أحكام المرأة في الإسلام مش في النظام العالمي الجديد لا أحكام المرأة في الإسلام فذكر من ضمن الأحكام الضرب رجل يضرب المرأة وطبعا هذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بقى يكتب ان المرأة تضرب ده اعتداء على الحريات طب يا جماعة ده الكتاب اسمه المرأة في الإسلام مش في النظام العالمي الجديد. هو أنت النظام العالمي الجديد؟ قول لا ده ضد الدين بتاعنا. خلاص؟ وحكمت عليه بالسجن 14 شهر. ده يتسمى إيه ده؟ يطلع إيه؟ في الوقت اللي شغل أزهر آه وقف جنب الرئيس الفرنسي ضد المسلمات المتحجبات في فرنسا أكبر راس بيقولوا انا مالي كلمة انا مالي دي على طول عنده انا مالي ماليش دعوة اشمعنى انا هو ده الحوار اللي اتعمل معاه في الصحيفة كرر كلمة انا مالي 13 مرة أمام رأس للمسلمين ونصير للمستضعفين وأي حد في الدنيا عايز إن أنا أأيده لا سيما في بلاد الغربة حيث لا إسلام هناك أصلا ويبقى الواحد عايز بس حيطة مايلة يتسند عليها علشان يقع في وسط هذا الطوفان الجارف من الكفر أقول له أنا مالك أقول له ماليش دعوة تقول له الصحفية طيب ايه رئيس امريكا لما احتفلت العيد يقول لها ما تسميليش حد ماليش دعوة قولي لي بلد اعتدت على بلد ما هو الحب؟ انا قلت اللي اعتدى غلطان ايا كان هو خلاص لكن ما تقوليش امريكا ما تقوليش بريطانيا ايه ايه الكلام ده ايه العك ده؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ لما يكون ده الرأس بتاعي انا هو احنا كده؟ هي الأمة دي ما فيهاش فضلاء وأذكياء ونبلاء وناس في السماء ده اللي يمثلني وده اللي يتكلم نيابة عني دي نحلة جسيمة احنا عايشينها اه الراجل ياخد 14 شهر ويحمد ربنا كويس ما خدش اعدام وزير الداخليه الفرنساوي لما جه كان نفسه من قلبه من جوه ان شيخ الازهر يقول لا لابد يتحدثوا لكن شيخ الازهر ما قراهاش صح. ليه؟ وزير الداخليه الفرنساوي عايز يترشح رئاسه الجمهوريه في الدوره الجايه. فعايز ياخد اصوات 6 ملايين مسلم في فرنسا. عايز يكسب اصوات 6 ملايين مسلم في فرنسا. لما هو يقف جنب شيخ الازهر يقول انا مع الحريه. ان اي حد يلبس شورت يلبس يلبس جيبه يلبس يلبس بتاع يمشي عريان يلبس يمشي عريان يمشي عريان يمشي ها يلبس نقاب يلبس ومفيش حد هيقول له قانون الدولة الفرنسي بيقول له قول كده لان فرنسا دولة علمانية والدستور بتاعها بيقول كل واحد حر في ممارسة شعائره الدينية ده اصل القانون عندهم بس ما تعترضش على حد عايز تكفر بالله اكفر وعايز تؤمن بالله اؤمن انت حر كل واحد حر بس ما فيش حد له دعوه بحد ادي معنى الحريه في فرنسا فلو ان الراجل وزير الداخليه الفرنساوي قال هذا الكلام فرد متماشي مع الدستور وفي نفس الوقت بضربة لازم كده اخذ ايه اصوات 6 ملايين مسلم وطبعا مضاعاف وشفت الحجاب على المسلمات. هو بيقف هو الموقف اللي كان الوزير الداخليه نفسه يقف ضده. فلما يكون بقى ده واحد ده عمره ما هيلاقي حد يدافع عنه يطلع مني اللي خد 14 شهر ده. ولا له قيمه. حتى لو لقى واحد كده لامع ولا واحد له منصب ولا بتاع يقف جنبه ممكن تبقى فيه قضيه. ممكن تبقى فيه قضيه. اديكم شايفين مثلا اي واحد يعمل اي حاجه طول الصحافه كلها واقفه تبقى قضيه. زي ما حصل في اللي كتب لنا تويت الحكم دي. اهو لولا ان الصحابه واقف جنبه والله انا كان طالع من السجن. عشان كلمه زي دي. ثم النهارده ده واحد مكر ملوش قيمه اهو. لما وقفوا جنبه وعملوا ضجه وهليله طلع براءه وطلع بطل كلام. وعملوا له ندوات ومحاضرات وبتاع ومش عارف ايه والتقدم الصوره التذكاريه وخلاص بعد ما كان نكره طلع على وش الارض. النهارده الجماعه اللي هم شايفين في بلاد بره دول لما يلاقوا في قوة هنا في بلاد المسلمين لها شكيمة ويهاب جانبها يقوم يتردد القاضي انه يعمل 14 شهر عليه لك في بلاد المسلمين هتنتفض لكن هم طبعا بيلعبوا من زمان علينا والعملية طويلة جدا جدا والكلام فيها يطول ومر النهاردة احنا لما نيجي علشان نفتش في مسائل القدر المتعلقة بعلم الله وحكمة الله انت مش هتعرف توصل لتمام علمه لان انت علمك محدود ومش هتوصل لحكمته تبارك وتعالى بحكمتك محدودة انما علم الله لا منتهى له حكمته لا منتهى له فانت هتسوق يبقى ايه سلم سلم بس ولا تتهم ربك هو ده الملاذ اللي انت في الاخر لازم ترجع له كل ما تفكر بعقلك تدور تحس ان دماغك بيلف تقوم راجع للملاذ ده الله عز وجل اعلم حيث يجعل رسالته هو قدر هذا التقدير لحكمة بالغة انت ما تعرفهاش يبقى من ركب سفينة الإيمان بالقدر نجا كالذين ركبوا مع نوح واللي هيترك نفسه بقى العقل والكلام ده هو هيحصل له زي ما حصل مع ابن نوح سيبلعه الطوفان طيب إذا كانت المسألة كذلك فأنا عندما ألقي ضوءا على هذا المعنى ألقي ضوءا عاما لا أستطيع أن أفسر كل قضية لماذا هي والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا أمسكوا ليه مش هتوصل لحد إما الواحد يكفر إما يجي له ضغط دم إما يفرقع الشرايين بتاع السكر خلاص مفيش ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق ده كلام الشافعي رحمه الله فالنهارده لما بيتكلم في القدر بنحاول ان احنا نتلمس بس الخطوط العريضه ونرجع ما لا نفهمه الى حكمه الله عز وجل وكلام قلته قبل كده مثال قلته قبل كده يوضح المساله دي اللي روى اظن ابو الشيخ يا كتاب العظمه يا ابن الاعرابي المهم واحد من المخرجين غير المشاهير روى أن نبيا من الأنبياء كان يجلس بجانب بئر بئر ماء جاء فارس شرب من البير طالع وعى ثروة الفلوس جنب البير ما خدش باله مشي جاء راعي غنم بيشرب لقى الصرة قال يا بشرايا هذه صرة حطها في جيبه ومشي جاء واحد عجوز قوي راجل شيخ كبير شيبه بيلهج مش عارف يمشي من كتر الكبر من الكبر بتاعه شرب وطلع ياخد نفسه الفارس افتكر المحفظه قام راجع لقى صاحبنا قاعد على البيت قال له فين المحفظه؟ قال له محفظه ايه؟ قال انت هتلعب عليا؟ طلع المحفظه مفيش محفظه لا معاك المحفظه محفظه قام برضه مطير راسه كل ده وهذا النبي يرى مين اللي خد المحفظه؟ الراعي طب الراجل ده ما خدش المحفظه ولا نار يبقى مظلوم ولا لا؟ مظلوم فهذا النبي مع ما معه من العلم توجه لربه عز وجل يفك له هذا الاشكال ايه اللي بيحصل ده؟ ففكلوا الاشكال حاجات بقى انتوا ما تعرفهاش تحت كل قضيه سلسله من الاحداث لو كملت لسلمت وعرفت ان هي كده ماشيه صح ايه بقى اللي هو ما يعرفوش قال له ابو الراعي ده كان معاه قرشين ابو الفارس ده كان مفتري خد منه الفلوس هو انت مرجع الفلوس لصاحبه رددت المال الى الوارث خلاص ما عندناش فكرة بقى بالمسألة دي ده خد من ده وبتاع دول ناس مات وباتت أخباره طيب الراجل اللي فرس رقبته قال أما هذا الرجل فقتل أبا الفارس فاقتصص بس حلت وبقت تمام وبقى الدنيا ماشية صح كل مسألة هكذا بس مين يدينا بقى الخلفية دي؟ انت مش هتعرف توصل لها الا بكتاب المنير الكتاب المنير فيما يتعلق بالقضاء والقدر مش مع حد خلاص انت يا دوبك النبي صلى الله عليه وسلم اداك الخطوط العريضه وانت بقى بتفهم كما في حديث ايه البراء بن عازب لما النبي صلى الله عليه وسلم دفن جنازه وبتاع وبعدين قاعد ومعه عود وعمال يمسك فيه في الارض كده فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فسرق ابن مالك رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذا أمر مضى وجفت به الأقلام ولا مستأنف يعني خلاص كل واحد اتكتب بقى نهايته وحياته الكاملة ولا لسه كل ما يعمل حاجة تتكتب مستأنف يعني قال بل جفت به الأقلام قالوا يا رسول الله ففيما العمل أفلا نتكل على كتابنا اللي من اهل السعاده خلاص هيروح واللي من اهل الشقاء هيروح فقال لهم ايه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له الجماعة الأعاجم اللي هم أبناء جدتنا فهموها غلط قال لك إذا كان قدر علي المعصية فلما يعذبني سراقة بن مالك العربي القح ال- الذي لم تدخل عقله عجمة ولا على لسانه عجمة فهمها صح أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل يسر لما خلق له فمن كان هذا السعادة فيسر العمل السعادة كان هذا الشقاء يسر العمل هذا إيه الشقاء ثم تلا قوله تبارك وتعالى فأما من إيه من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أليس راقة قال ما أجدني أجدت على العمل مني كالآن